إلى حزب النور السلفي فكذبها حزب النور في غير ذي مرة وفي أكثر من مقال وفي أكثر من لقاء على فضائية بل وحرر حزب النور محضرا في قسم الشرطة لهذه الجماعة المزعومة التي تنسب نفسها له زورا وبهتانا وأنا لست في أي حزب ولست في أي جماعة لكنني أنتمي للتيار السلفي وأنتمي للتيار الإسلامي وأحب كل من يرفع راية الشريعة وأذب عن عرض إخواني من أي أحد من التيار الإسلامي ومع تكذيب حزب النور لهؤلاء الكذابين ومع تحرير محاضر في أقسام الشرطة لهم إلا أن بعض المذيعين ما زالوا يدندنون ويطنطنون في بعض الفضائيات وبعضهم يكتب زورا في بعض الجرائد عن هذه الجماعة الموهومة بل اكتشف أخيرا أن هذه الصفحة التي أنشئت لهذه الجماعة كان من ورائها شاب نصراني وكانت الغاية من هذه الشائعة أن يحجم الناس عن إعطاء أصواتهم للتيار الإسلامي عامة وللتيار السلفي خاصة فجاءت النتيجة مخزية لمن أنشأوا هذه الصفحة المزعومة المكذوبة والحمد لله رب العالمين ومع ذلك خرج مذيع محترم كان يخرج في برنامج مشهور في التلفزيون المصري خرج على قناة وجاء برجل يعمل عنده في القناة وألبسه عمامة وألبسه لحية وخرج يكذب ويصور على أنه واحد من هذه الجماعة وقام حزب النور بمقاضاة هذا المذيع وبمقاضاة هذه القناة وخرجت قناة كاذبة أخرى وجاءت بمشهد من فيلم لمخرج يحب أن يعمل في الأفلام التي تفضح وتشيع الفاحشة لبعض الشباب من الممثلين الكمبرس يلبسون الثياب البيضاء ويحملون السيوف ويحملون العصي ويحملون الجنازير ويجرون من وراء الناس وقالوا الحقوا جماعة الأمر بالمعروف هذا هو المشهد انظروا ثم تبين بعد أنه مشهد من فيلم أين حمرة الخجل هؤلاء المذيعون لو عندهم حمرة خجل لماتوا لماتوا من الحياء في كل مرة يفضحهم الله ويكشفهم الله ويخزيهم الله ولكن صدق نبينا عندما قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الذي لا يستحي من الخالق أفيستحي من الخلق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأخيرا جاءت امرأة سعودية شيعية محترقة على قناة أخرى وأخذت تسب وتلعن وتصب جام غضبها على, جما... على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية من أجل كل ما سبق كان حتما علي أن أبين للناس ما هي حكاية عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا تعرف أيها المسلم عن هذه الفريضة الغائبة وعن هذه العبادة المهجورة ما هو المعروف وما هو المنكر وما هو مقياس المعروف وما هو مقياس المنكر وما هي عقوبات ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر وما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أهم ما في الحلقة ما هو المعروف المعروف لغة مأخوذ من المعرفة وهو في أصل اللغة العربية اسم لما يعرفه القلب وتطمئن إليه النفس وتسكن هذا لغة والمعروف شرعان اسم جامع لكل ما حسنه الشرع مما يحبه الله من طاعته ومن الإحسان إلى عباده الله المعروف لغة من المعرفة وهو اسم جامع لما يعرفه القلب ويطمئن إليه وتسكن إليه النفس والمعروف شرعا اسم جامع لكل ما حسنه الشرع مما يحبه الله من طاعته ومن الإحسان إلى خلقه وما هو المنكر المنكر لغة اسم جامع لكل ما تنكره النفس ويشمئز منه القلب يقول لك هذا أمر منكر منكر يعني إيه؟ تنكره النفوس السوية ترفضه الفطر السليمة تشمئز منه القلوب السليمة والمنكر شرعا ما هو هو اسم جامع لكل ما قبحه الشرع من معصية الله ومن ظلم عباد الله الله هنا وقفة ما هو المقياس في معرفة المعروف وما هو المقياس في معرفة المنكر المقياس هو الشرع المعروف ما حسنه الشرع المنكر ما قبحه الشرع فالمقياس في كلتيهما للشرع لا للعقل ولا للأذواق ولا للأهواء ولا للتقاليد ولا للعادات فكم من أذواق هدمت شرعا وكم من عادات اصطدمت بدين الله وكم من تقاليد ألقت بأوامر الله من ورائها ظهرية الميزان هو الشرع ميزان معرفة المعروف الشرع ميزان معرفة المنكر الشرع قال رب العالمين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا من هم يا رب قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا التقاليد بتاعتنا كده الذوق العام أنا شايف كده عقل بيقول لي كده آسف ميزان معرفة المعروف الشرع ميزان معرفة المنكر الشرع أحد الدعاة الظرفاء أخي بيكلمه من دولة أوروبية بيقول له في واحد عايز يسلم بس عنده شوية أسئلة قال له هاته فكلمه في التليفون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله قال له أنت مش عايز تخش الإسلام ليه قال له والله الإسلام جميل وعظيم ورائع بس بيضيق على الحريات العامة قال له احنا ده احنا ديننا يا ابني دين الحرية ده ديننا ده جاء ليحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد قل لي الإسلام ضيق عليك في إيه قال له في العلاقات الشخصية هتقعد تقول لي بقى لما صاحب واحدة واعرف واحدة وافعل كذا تقول لي بقى حرام وده زنا وده ما يصحش وده يجوز وده لا يجوز فالداعية الظريف الطيب ده حب يقنعه يعني بأسلوب بسيط كده قال له يا أخي يعني أنت عايز تزني قال له إيه المانع أنا راضي وهي راضية قال له طيب طيب أترضاه لأمك بيكلم واحد إنجليزي يقول أترضاه لأمك قال له why not إيه المانع إيه المشكلة قال الذوق العام هناك حسن القبيح وقبح الحسن الله المرأة لو مشيت بالنقاب في فرنسا تاخد غرامة والمرة الثانية تتحبس القانون حسن القبيح وقبح الحسن فاحنا بنقول للكل له المعروف ما حسنه الشرع والمنكر ما قبحه الشرع والميزان في كلتا الحالتين للشرع ماذا قال رب العالمين في شأن هذه الفريضة الرائعة الغائبة وفي شأن هذه العبادة الجميلة المهجورة قال الله عز وجل وهو يبين لكل مسلم أنه ينتسب لأمة عنوانها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوانا عنوان أمة النبي محمد العنوان بتاع المسلمين أنهم أمة تأمر بالخير وتزجر عن الشر وتهدي إلى البر وتنهي, وتنهى عن المنكر ده عنواننا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس ما هي مقاييس الخيرية في أمة النبي محمد يا رب قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كذا بين رب العالمين أن طوق النجاة من خسران الدنيا والآخرة يكون في إصلاح النفس وفي هداية الغير فقال عز من قائل في صورة قال عنها الإمام الشافعي لو لم ينزل من القرآن غيرها لكفت قال رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر الله يؤكد بالقسم ويؤكد بنون التوكيد ويؤكد بلام التوكيد على أن كل البشر في خسارة إلا الذين آمنوا إيمان كلامه بس يا رب لا وعملوا الصالحات والعمل لا يكون من الصالحات إلا إذا كان لله خالصا وعلى منهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس يا رب يا رب يكفيني حتى أنجو في الآخرة أن أصلح نفسي فقط قالك لا وتواصوا بالحق لازم تقول للناس لازم تعلم الناس لازم تنصر الدين لازم تبلغ عن النبي لازم تأمر بالمعروف لازم توصي الناس بالخير لازم تنهى عن الشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق قالوا الحق وصوا الناس بالحق وتواصوا بالصبر وبين رب العالمين حال الذين سيرحمهم في الآخرة فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم عايز ربنا يرحمك يا مسلم أيوة أؤمر بالمعروف بمعروف انهى عن المنكر من غير منكر عشان ربنا يرحمك جل جلاله كذا بين الله عز وجل في قرآنه وصية رجل مصري نوبي حكيم لقمان عليه السلام قال غير واحد من أهل العلم إن لقمان كان نوبيا من أهل مصر رجل أسود الوجه أفطس الأنف أبيض القلب والمبادئ بيربي ابنه بيدل ولده على أسباب النجاة فإذ به يقول له بعد أن يأمره بالتوحيد وبعدم الشرك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور بل أمرنا ربنا أمرا مباشرا بهذه العبادة فقال عز من قائل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الآيات كثيرة في هذا الشأن إما تصريحا كما سمعتم وإما تلميحا وماذا قال النبي المصطفى والرسول المجتبى حبيب قلوبنا وإنسان أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الشأن روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان والأحاديث كثيرة وسيأتي بعضها معنا إن شاء الله إذا الأمر بالمعروف عبادة الأمر بالمعروف فريضة الأمر بالمعروف عنوان أمة الإسلام طيب وما هي عقوبات ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر العقوبة الأولى الهلاك الشامل لما نشوف المنكرات ولا ننكرها حتى بقلوبنا فانتظر هلاكا شاملا يأخذ الصالحين قبل الطالحين اسمع إلى ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله أو على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها ناس مسافرين في البحر رايحين يركبوا مركب المركب مكون من طابقين طابق علوي فوق بقى الستاير ورؤية البحر والنس و... والنسيم العليل والمناظر الخلابة وناس في البدروم بتاع السفينة مع الحبال ومع الجرادل والدلاء ومع الوقود ومع فده عايز يركب فوق وده عايز يركب فوق قالوا له نعمل قرعة فاستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم الناس اللي تحت لما يحبوا يجيبوا مية يطلعوا الدور العلوي ويجيب بقى الرشاء الجردة المربوط في الحبل ويرمي في النهر ويطلع فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا عليه الغلب ده يا أخوانا ده احنا بينا وبين المية الكام لوح خشب دول لو نزعنا لوح منهم هنبقى أقرب للماء فشربنا ولم نؤذي من فوقنا فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا ولم نؤذي من فوقنا شفت الغباء كل واحد معرض عن دين ربنا غبي بيفكر بنفس العقلية السفيهة وكل كافر وكل مجرم وهو داخل جهنم يشهد على نفسه بالغباء قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ما بيفهموش ولهم أعين لا يبصرون بها أعمى القلب ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام زي البهايم بل هم أضل البهيمة تعرف ربها وتذكره وتصلي له وتسجد له وتسبحه الله أكبر فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا ولم نؤذ من فوقنا قال النبي فإن تركوهم هلكوا جميعا المغرب هيغرق المركب هيغرق السفينة هتغرق وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يبقى إذا تخلت الأمة عن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنتظر إلا هلاكا شاملا كذا روى أبو داود في سننه عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يعني وتفسرونها على غير تأويلها الصحيح يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقول لك ربنا بيقول عليكم أنفسكم انت مالك يا عم الشيخ انت هتصلح الكون هو انت نبي هو انت رسول انت مالك يا عم دع الملك للمالك دع الخلق للخالق يا عم سعد قال مفيش فايدة يا جدع ده بيقولوا لو نزلت أرض تعبد العجل حش واديله خليك إمعة يعني خليك طرطور انت مالك امشي جنب الحيط امشي جوه الحيط مش ده اللي بيقولوه مش ده اللي الناس بتقوله سيدنا أبو بكر قال لهم انتوا فاهمين غلط أيوة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك, أن أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده يبقى أول عقوبة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الهلاك للصالحين والطالحين روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر جبريل أن يهدم قرية قال يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان قال به فابدأ لقد رأى المنكرات رأى الحرام ولم يتمعر وجهه لأجلي العقوبة الثانية إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقت لعنة الله اللي يترك الأمر بالمعروف وهو يقدر عليه بمعروف اللي يترك النهي عن المنكر وهو يقدر عليه من غير منكر ربنا يلعنه قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون يصنعون معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا شيخ مسعد الحمد لله احبك في الله والله الله يحبك ويرضى عليك إيه سؤال مهم ضروري بالله عليك يا شيخ مسعد بسرعة إيه حضرتك واحدة والدة بقالها أسبوعين وما زالت في فترة النفاس وعاوزة تروح هي وزوجها زيارة لواحدة قريبتها ولسه قريبتها دي لسه متجوزة قريب فخايفين اللي يقولوا اللي هتتكبس خايفين مثلا يقولوا ايه لو هي دخلت يجيبوا ايه فيها هي اللي تتكبس حاضر حاضر هي اللي كبست بس بالله عليك اقرص في الموضوع ده جامد بالله عليك يا شيخ مسعد هي حاضر قاعدة امامك الان دلوقتي طيب بس هرد في آخر الحلقة إن شاء الله هي خايفة تروح على اساسهم ما يقولوا لها انت اللي كبستيها حاضر جزاك الله الإخوة، كل خير.
سيبوا لي حاضر. سيبوا لي مجال سيبوا لي مجال الاتصالات سيبوا لي مجال شوية الله يرضى عليكم عشان ما نطلعش بره الموضوع وربنا يرضى عنكم يبقى أول عقوبة الهلاك الشامل ثاني عقوبة جلب اللعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله غرقان في المنكرات فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قرأ رسول الله هذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كأن كل أنبياء بني إسرائيل لعنوهم فين سيدنا داود من أوائل أنبياء بني إسرائيل من سيدنا عيسى آخر نبي بعث في بني إسرائيل كأن كلهم لعنوهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعنتهم ليه يا رب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه العقوبة الثالثة من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم إجابة الدعاء يقول لي يا عم الشيخ أنا عيان وعمال يقول يا رب يا رب يا رب ولا يستجيب لي أقول له والله ربنا وعد والله لا يخلف الميعاد ربنا حدث بذلك و- وليس هناك أحد أصدق من الله قيلا العيب فيك أنت ربنا عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان طيب أنا بقول يا رب ما بيدينيش ليه أفتش في نفسي بقى من أهم موانع إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر فتش في بيتك ده بيتك عشش فيه الشيطان كله منكرات مليء بالمنكرات وأنت ألفتها ولا تنهى عنها أخرج الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم لا أنسى أبدا امرأة جاءتني يمكن من أكثر من 15 سنة تقول لي والله يا شيخ نفسي ألبس الحجاب وزوجي منعني وكل ما زوجي بيشوفني بصلي بيضربني هتعمل لنا فيها شيخة هتقعدي بقى تقولي حرام وحلال ويصح وما يصحش ايه ده قلت لها يا بنتي انت متجوزة يا بنتي ابو لهب بيضربك عشان بتصلي دي أخلاق مسلمين أمر عجب من موانع إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف عدم النهي عن المنكر والله العظيم عندنا ناس بتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف هم اللي كانوا بيحاربوا المنتقبات ويحرموا المنتقبة من دخول الامتحان ويسمح للي داخله باسترتش مش ده راجل بيؤمر بالمنكر مش دول ناس ربنا أرحنا منهم مش دول من شياطين الإنس ناس بتؤمر بالمنكرات وتنهى عن المعروف أمر عجب لما أخش النهاردة ألاقي نوادي القوات المسلحة ونوادي الشرطة مكتوب على بعض النوادي ممنوع دخول المنتقبة والملتحي والحيوانات مش اللي كتب كده راجل فيه سفه يأمر بالمنكر بقى تدخل امه ميني ميني جيب وتمنع المنتقبة دي أخلاق أصلا أربعة من عقوبات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيوع الفواحش انتشار الباطل انتشار المنكرات كما قال رب العالمين ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس مش احنا في أمثالنا في مصر بنقول آه قالوا يا فرعون اشفر عنك قال ما لقيتش حد يردني عيل واقف في الشارع بيشرب مخدرات حدش بيكلمه النهاردة المخدرات تباع على النواصي نهارا جهارا المخدرات تشرب في الجامعات ودي إحصائيات رسمية في الجامعات نهارا جهارا لما الأمة تتخاذل عن هذه الفريضة حدث ولا حرج تمشي كده على الكورنيش شوف كده المناظر روح أي جنينة تعجبك تلاقي حاطط إيده على كتف واحدة واللي بيوشوش واحدة في ودنه واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا أمور الواحد يستحي أن يفعلها مع امرأته أمام أبنائه دول بيعملوها في الشارع شيوع المنكرات انت منتظر ايه طيب هذه بعض عقوبات ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر طيب ما هي ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اهم ما في الموضوع والكلام ده غايه في الخطوره وقد زلت فيه اقدام وضلت فيه افهام فانتبهوا يا عباد الله ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد العلم يجب أن تعلم أن المعروف الذي تأمر به هو في شريعة الله معروف يجب أن تعلم أن المنكر الذي تنهى عنه هو في شريعة الله منكر ممكن واحد ينكر عليك في حاجة حلال لأنه جاهل ينكر عليك في شيء مباح لأنه جاهل يحملك على فعل شيء لم يفرضه الله أصلا لأنه جاهل هل هذه طريقة الأنبياء؟ هل هذه طريقة النبي في الأمر بالمعروف؟ لا قال تعالى قل هذه سبيلي قل يا محمد للناس هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنت لوحدك يا رسول الله قال لا أنا ومن اتبعني العلم لازم تبقى عارف ان اللي انت بتأمر بيه ده فعلا في الشرع معروف ربنا أمر بيه واللي انت بتنهى عنه ده فعلا ده أمر قبيح ربنا نهى عنه لازم تعرف تكون عالم بهذا وتكون عالم بحال الناس الذين تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر خطابي مع أستاذ جامعة غير خطابي لراجل أمي محاضرة ألقيها في جامعة في كلية غير محاضرة ألقيها بين بسطاء في كفر أو نجع أو قرية يا أخي خاطبوا الناس على قدر عقولهم ينفع أروح قرية أو نجع وأقعد في وسط ناس أميين وزي أقاربنا أجدادنا وأعمامنا وأخوالنا نجلس بينهم وأقعد أقول له النهاردة جاي أكلمك عن الذرة وعن الإلكترون وعن البريتون وعن الناس هتقوم تقول لك أنت بتتكلم هندي يا عم النبي عربي كلمنا عربي يا عم خاطبوا الناس على قدر عقولهم لازم يكون عندك بصيرة بالمخاطب يبقى العلم الش... الضابط الثاني قدر من اللين والرفق عايزين لما نكلم الناس نكلم الناس بما يفهمون من غير تقعر من غير الاتيان بغريب الألفاظ وبوحشي الكلمات من غير إبراز العضلات العلمية على الناس كلم ببساطة يا أخي الشيخ الحويني ذكر في محاضرة كلمة ذكرها ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين إن واحد لغوي كل ما يروح يتكلم مع صاحبه يغلطه كل ما صاحبه يتكلم يقول له أنت غلطان دي منصوب دي مجرورة آه هنا مجزوم هنا حرف علة لحد ما جاب له علة فجي مرة يخبط على الباب الراجل البسيط بيخبط على باب النحوي وخايف يغلط قام قال له أبوك أباك أبيك موجود هو جاب له بكل أشكالها أبوك أباك أبيك موجود فرد عليه قائلا لا لي لو رد عليه برضه على كل لون يا بطسطة يعني يا أخوانا عايزين اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عنده علم وعلم آخر بحال المخاطبين الشرط الثاني قدر من الرفق واللين لازم الداعية اللي ما عندوش رفق ولين فاشل الداعية اللي نص خطبته شتائم وسباب للناس فاشل الداعية اللي نص الدرس بتاعه سباب وشتائم للناس فاشل الرفق واللين قال رب العالمين لسيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فبما نعم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف بعث الله عز وجل نبيين كريمين إلى أكثر بني آدم إجراما إلى فرعون ومع ذلك قال لهما فقولا له قولا لينا الشيخ الشعراوي كان يقول رحمه الله إن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا إن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها جبلا دخل واعظ على الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد واعظ دخل على الإمام الخليفة نفخ صدره كده وقال لك يلا اديله كلمتين في جنابه ولو قتلني أبقى من سادات الشهداء زي حمزة بن عبد المطلب ودخل عليه ومسح بيه الأرض فقال المأمون لهذا الداعية لهذا العالم لهذا الواعظ قال يا هذا لقد بعث الله من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني بعث موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا فقطع المأمون لسان هذا الواعظ الجاهل الذي لا يعرف كيف يكون الأمر بالمعروف ولا يعرف كيف يكون النهي عن المنكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل إلى مسجده أعرابي وبال في وسط المسجد أنا عايزكم تتخيلوا لو واحد دخل الجامع وتبول في المسجد قدام الناس وعلى سجاد المسجد أو على كيف يفعل الناس به ده هياخد علقة ما خدهاش حمار في مطلع ده هيموت من الضرب اتبول في الجامع في جامع النبي محمد والنبي قاعد والصحابة قاعدين فكاد الصحابة أن يفعلوا به ويفعلوا فقال النبي الرفيق لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته فإذا فرغ فأهريقوا عليها ذنوبا من ماء ففعلوا ثم قال للرجل تعالى يا هذا يا أخ العرب هذا بيت الله هذه المساجد وإنما هي للصلاة وللذكر وللقرآن ولبث العلم ولكيت ولكيت ولا تصلح لهذا قال ما كنت أحسب إلا أنها والأرض سواء زيها زي الشارع اللي بره الصحراء اللي بره أو لا ما ينفعش ما تعملهاش تاني قال له حاضر النتيجة إيه إن الأعرابي وهو خارج من الجامع قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد هو لقى الحنية والرفق واللين من النبي قال يا رب ارحمني أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد حجرت واسعا إن رحمة الله وسعت كل شيء قدر من الرفق واللين مالك بن دينار نايم بالليل في بيته سمع كده ايه صوت في البيت قام لا حرامي حرامي رايح يسرق الشيخ الإمام مالك بن دينار طب انت يا حرامي يعني تصيت في نظرك رايح تسرق الشيخ قال لك جايز بيطلع في الفضائيات وبياخد له في الحلقة خمس ست سبع تلاف جنيه زي ما بيقولوا فتلاقي الشيخ ده نايم على خميرة ما هو الصيت ولا الغنى قفشه جاي تسرقني هو انا عندي حاجة هسلمك للشرطة يا ابن اللذينة هفعل فيك وهفعل قال له عيل وغلط مش هعملها تاني قال له سيبك بس بشرط قال له رقبتي خدامك قال له توضى واركع ركعتين توبة لله عز وجل قام اتوضى وصلى وبكاء وبكاء وبكاء بعد ما خلص الفجر جدا قال له يلا معايا على الجامع خده تحت باطه وخارج كده فالناس استغربوا يبدو ان الواد الحرامي ده كان مسجل خطر معروف يعني مشهور ها معروف قوي فأخذ الناس يقولون للإمام يا إمام ما الذي جمعك بهذا اللص فكان يقول جاء يسرقنا فسرقناه جاء يسرقنا فسرقناه أنا خطفته بقى من الحرام وودته سكة الحلال خطفته من طريق الشيطان وهوديه لطريق الرحمن الرفق واللين يا عباد الله يبقى الشرط الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم اثنين قدر ولا بد من الرفق واللين ثلاثة صبر صبر شوف ربنا يقول ايه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وبعدها وتواصوا إيه بالصبر مش كل الناس عايزين حق يا ابني في ناس اتربت في الباطل تشبعت بالمنكر الحرام بيجري في دمها هتحاربك اصبر بقى وعشان كده لقمان قال لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وعشان كده ربنا عز وجل قال للنبي محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولن تنال أبدا الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين قال رب العالمين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أنا بقول لكل مشايخنا الذين وقع فيهم البعض من ممن يعمل في الدعوة أو من الصحفيين أو العلمانيين اصبروا ما هو ده الطريق لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين يبقى صبر صبر الشيخ سعيد بن مسفر عالم من السعودية سافر إلى أمريكا بيقول محاضرة في مسجد لقى شابين كده قاعدين قال لهم قولوا لي قصة التزامكم إيه كل واحد فينا له قصة التزام واحد أبوه علمه الصلاة من صغره واحد ليه خال أو خالة أو عم أو أخ أكبر مات فتأثر ومن يومها عرف طريق ربنا واحد سمع مخ- خطبة قوية للشيخ يعقوب عن الصلاة أثرت فيه بقى يصلي واحد سمع كلمة للشيخ حسان واحد كل واحد ليه قصة كده وزمان ضباط أمن الدولة كانوا كل ما يجيبونا أو يجيبوا أي أخ الضابط يقعد كده يقول له ها احكي لي قصة التزامك ايه ها يقعد يتفرج على التلفزيون ويكلمه بودنه ها احكي لي التزمت ازاي اه بتصلي من امتى انت بقى مم. تسمع مين اه ايه يا عم كلام عقيم في كل واحد بيقوله لكل حد لدرجة ان اخ ظريف ضابط من بتوع امن الدولة زمان بيسأله بيقول له ها بتسمع مين قال له الشيخ محمد حسان قال له مين تاني الظابط بيتفرج بيتفرج على التلفزيون وبيكلم الاخ بودنه قال له بتسمع مين قال له الشيخ حسان قال له ها ومين قال له الشيخ الحويني قال له ماشي ومين قال له الشيخ يعقوب قال له طيب بتسمعهم فين قال له بيجوا لي البيت قال له ها راح معدل له وقفل التلفزيون بيجوا لك البيت قال له اه قال له ازاي قال له من التلفزيون قال له انت بتهرج قال له ابدا انا بدوس على الزرار بيجي لي الشيخ حسان على طول بدوس بقلب القناه بيجي لي الشيخ يعقوب على طول بقلب القناه بيجي لي الشيخ في بيتي فالشيخ سعيد بيسأل الشابين دول التزمتوا ازاي قالوا والله احنا جينا من المملكة لأمريكا عشان نهيص ونعمل يعني بقى المنكرات وفي يوم واحنا في السكن طرق باب الشقة ففتحت لقيت شاب كده جميل لابس توب أبيض ولحية ما شاء الله وعلامة الصلاة منورة وجهه بيبتسم كده وقال لي يا أخي أنتم أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة يفترض أن تكونوا في أمريكا سفراء للإسلام ما يصح أن تأتوا تأتون إلى هنا لفعل الحرام قال فقلت له ملحجنا حتى في أمريكا تف على وجهك وبصقت في وجهه وأغلقت الباب دقيقة والباب خبط قال لقيت شاب تاني بيقول لي اسمع لقد أمرك صاحبي أن تذهب معه للصلاة فبصقت في وجهه فعاد بالأجر فإما أن تأتي معي لبيت الله أو تبصق في وجهي كما بصقت في وجه أخي فأرجع بالأجر قال فذبحني أحرجني فذهبت معه ومن يومها ما فارقت صلاة الجماعة ده داعية خرافي عنده صبر عجيب لازم صبر يبقى الشرط الأول العلم الثاني قدر من اللين والرفق الثالث الصبر أربعة الإخلاص أنت بتعلم الناس ليه بتأمر بالمعروف ليه بتنهى عن المنكر ليه إن كان لله كلامك سيخرج من القلب ويقرع القلوب وإن كان للرياء والسمعة فهو كلام يخرج من اللسان لا يصل أصلا إلى الآذان لازم نخلص قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال النبي المصطفى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الشرط السادس الحكمة لازم اللي يأمر بالمعروف يكون عنده حكمة مش متهور قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يا سلام على حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم روى أحمد في المسند بسند جيد أن شابا قال لرسول الله في المسجد والصحابة يسمعون وينظرون يا رسول الله ائذن لي بالزنا يا خبرك أبيض إيه ده تخيل واحد يجي لنا بعد خطبة الجمعة ويقول لي يا شيخ دور لي على فتوى كده تبيح لي الزنا والله ده ياخد علقة ما خدهاش حرامي جزم في جامع ده, ده, ده بيكلم النبي ائذن لي بالزنا فقاد الصحابة أن يضربوه قال دعوه ادنوا قرب يا ابني تعالى ادنوا فاقترب فقال له رسول الله أترضاه لأمك قال لا فدا لك أبي وأمي قال له يعني وكذلك الناس لا يرضون يعني أم فخامتك الخضرة الشريفة وبقية أمهات الناس فاجرات قال لا قال وكذلك الناس لا يرضون أترضاه لابنتك قال لا فدا لك أبي وأمي قال وكذلك الناس لا يرضون وأخذ النبي يعدد له المحارم قال ادعو الله لي يا رسول الله فوضع النبي يده على صدر الشاب وهنيئا له يا بخته ودعا اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحصن فروجنا فقام الشاب من عند النبي وما من شيء أبغض إليه من الزنا الحكمة يا سلام على حكمة الحسن والحسين شافوا واحد كبير في السن شيبة بيتوضى غلط مش عايزين يحرجوه عايزين يعلموه من غير إحراج قال له يا عم احكم بيني وبين أخي أينا يتوضأ كوضوء رسول الله حسن اتوضى زي ما السنة قالت بالملي حسين اتوضى زي ما, زي ما الكتاب قال ففهم الرجل الرسالة وقال بل أنا الذي ما كنت أحسن الوضوء كوضوء رسول الله فجزاكم الله عني خير الجزاء يبقى لازم الحكمة شرط سادس لازم اللي يأمر بالمعروف يبدأ بنفسه لازم اللي ينهى عن المنكر يبدأ بنفسه ينفع لما اشوف في ايد ابن سجارة اقول له بتشرب سجاير ده الدخان حرام يا مجرم كيف تفعل وبعد ما وبخه اقول له يلا ولع لي حتتين فحم وهات الجوزة يبقى انا اب فاشل مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته مشيته بنوه قال علامة قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه شنع الله على أقوام هذا حالهم فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الشرط السابع قياس المصالح والمفاسد ده مهم جدا ممكن تجد أمر منكر وأقول لك سيبه المصلحة تقتضي إنك ما تنكروش في ميزان يا أخوانا إذا رأيت منكر فذهبت لتنكره فترتب عليه منكر أكبر منه فقد فعلت منكر وإذا رأيت منكر فقمت تغيره فترتب عليه منكر يساويه يبقى عملنا ايه فقد فعلت منكر الميزان ولهذا قرر العلماء السكوت على المنكر مخافة وقوع ما هو أنكر منه وأعظم ارتكابا من باب أخف الضررين النبي محمد عمل كده النبي قعد في مكة كم سنة يا أخوانا قبل الهجرة 13 سنة كان بيصلي في الكعبة ويطوف بالكعبة وحواليها 360 صنم يعبد من دون الله في حد أغير على دين الله من النبي محمد أبدا ما كسرش صنم ليه لأنه عارف لو كسر صنم هيجي مكانه مية ومش كده وبس هيميلوا على المسلمين وهم ليس لهم شوكة ويذبحونهم اتعلموا ده من النبي بل بعد فتح مكة هناك قبل ما النبي يموت بسنتين ثلاثة قال لستين عائشة والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم انتوا عارفين الحجر ده جزء من الكعبة بس لما العرب بنوا الكعبة قبل بعثة النبي بخمس سنين قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجرة من الكعبة فالنبي يقول له ستين عائشة لولاش أهل مكة حديث عهد بالإسلام لسه سايبين الكفر من كام شهر كنت هديت الكعبة وبنيتها كلها على قواعد إبراهيم طب ما عملش كده ليه خاف يرتدوا خاف يحصل كارثة كبيرة نتعلم ده من النبي صلى الله عليه وسلم بل خذ واحدة كلنا حافظينها أكتر واحد ضر برسول الله في المدينة من؟ رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول رماه في عرض رمى امرأته في عرضها تعاون مع اليهود عليه تعاون مع المشركين ع... مجرم ولما ابن رحل النبي وقال له اسمح لي اقتله سيبنا ريح الدنيا من المجرم ده قال له لا بل نحسن إليه ولا نقتله ليه ده مجرم يستحق حش وسطه قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه ما هو محسوب علينا اللي بره ما يعرفش اللي فيها ممكن واحد بيفكر في الإسلام يعرف اللي حصل ده يقول لك لا ده بيقتل أصحابه يا عم فيكون قتله سبب في إعراض الناس عن الإسلام اللهم صل على محمد النبي الذكي الحكيم ومن هنا نفهم حديث النبي بقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بشرط ألا يترتب على تغييره باليد منكر يساويه أو منكر أكبر منه فإن لم يستطع فبلسانه بنفس الشرط فإن لم يستطع فبقلبه وإنكار المنكر بالقلب يستطيعه كل الناس هناك منكرات ما أقدرش أنا أزلها بإيدي دي عايزة دولة وهناك أناس تحت ولايتي الخاصة أستطيع أن أأمر فيهم وأنهى وأغير بيدي ابني ما بيصليش صلي يا ابني عمال أوعز وعمال أوعد وعمال أرغب وعمال أرهب وعمال أصبر وعمال وعم... مش عايز قمت ضربه هل ينكر عليه أحد؟ لا بل أمرني النبي بذلك قال رسول الله مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر واحد زوجته ماشية من غير حجاب على طريقة اللي يبان مني زكة عني يا ست الحجاب ده ربنا أمر بيه يا مش ما بقولكش النقاب بقولك الحجاب من غير النقاب حتى بداية يا ستي ربنا النبي قال الشيخ قال الإمام قال روح الأزهر واسألوا اسأل روح ما فيش فايدة قمت زغدها زغد أينكر علي أحد هذه في ولايتي الخاصة ابن الجيران بيهبني وبيحترمني زي ابوه اكتر لقيت في ايديه ازازه بيره قمت واخدها من ايديه ودششها في الارض وانا عارف مسبقا انه هيحط وشه في الارض يقول يا ارض بلعيني ويا حيط داريني ممكن اغير باليد انا عارف انما هزيل بايديا يوم يحصل منكر زيه او اكبر منه يبقى عملت ايه زمان الشباب بعض الشباب في التسعينات لما حرقوا بعض نوادي الفيديو النتيجه ايه اللي حرق النادي هو واصحابه ومعارفه واهله وقرايبه واي حد شرب عنده كوبايه شاي اتحط في المعتقل وكل نادي فيديو اتجدد على حساب الحكومه وحطوا قدام كل نادي فيديو امين شرطه اسم الله يبقى دول اللي عملوه صح ولا غلط غلط كنت سيبه قول له كلمتين بلسانك وخلاص واحد رايح واحد رايح يحرق خماره النتيجه ايه هيتاخد هو واهله وقرايبه يتحط في السجن والخمارة تتجدد يحطوا قدامها بوكس يحميها لازم قياس المصالح والمفاسد لازم شرط ثامن ولا تاسع قلنا لا ينكر إلا فيما نص على تحريمه أو أجمع على تحريمه ولا إنكار في المختلف فيه أقدر أشوف واحدة مش لابسة النقاب أنكر عليها هذا أمر مختلف فيه أصلاً واحد بيتصور في صور فوتوغرافية أنكر عليه هذا أمر مختلف فيه أصلا أنا أقول أنها لا تجوز إلا للضرورة لكن هذا أمر مختلف فيه لا إنكار إلا فيما نص على تحريمه بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت أو أجمع على تحريمه قال الإمام النووي إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره أما المختلف فيه فلا إنكار فيه شرط أخير شرط أخير لازم المنكر اللي تنكره يكون ظاهر منكر ظاهر بلا تجسس ولا تحسس الإسلام ما أمرناش نفتش عن عورات الناس نبص من ثقب الباب ونشوف اللي بيحصل جوه إيه نسجل مكالمات الناس ما قالناش كده أبدا قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا روي أن عمر بن الخطاب سمع بعض الناس يشربون الخمر في بيتهم فضرب الباب برجله ودخل وقال ويلكم تشربون الخمر في مدينة رسول الله لأفعلن بكم وأفعلن فقال أحدهما ده واحد سكران بس فقيه قال لقد ارتكبت خطأين يا أمير قال ما هما قال دخلت بيتنا من غير استئذان والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها اثنين إن الله ما أمرك أن تفتش عن عورات الناس وأن تفضح الناس بل أمرك بستر الناس وربنا ستير يحب الستر قال عمر أصبت ونصحهما بكلمة طيبة رقراقة فقام عن الخمر وتركهما وانصرف دول حوالي تسع شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بنسمعش حد من اللي بيطلع يتكلم في التلفزيون بيتكلم عنهم الناس فاكرة ان لو بقى فيه الكلام ده كل شيخ هيشيل جنزير في جيبه اليمين وخرزانة تحت باطه الشمال ولو لقى واحد في ايده سجارة شو في دماغه واحدة مش لابسة استرتش خبطها جنزير ده كله باطل مش موجود الأمة كلها هتؤمر بالمعروف بالكلمة الطيبة بالبسمة بالهدية الحلوة بالكلمة الرفيقة اللينة هذا هو الذي نأمر به وهذا ديننا أنا بس برجو رجاء في ربع دقيقة عمتي في العناية المركزة من حوالي أربعة أيام أصيبت بجلطة في المخ فأرجو من كل المشاهدين أن يذكرونها في الدعاء في سجودهم اثنين أخي وحبيبي صديق من أصدقاء عمري الأستاذ محمد الماحي أمه أيضا في العناية المركزة يرجو من إخوانه من المشاهدين الدعاء لها بالعافية وإخواني اللي بيتابعوا معايا أنا عايز ندخل على صفحة صفحة رسمية بتاعتي على الفيسبوك نتواصل اللي عنده اقتراح اللي عنده موضوع عايز أنا أتكلم فيه اللي عنده نقد بناء ليا يقوله وأخيرا إن شاء الله بقول لإخواني في تونس إن شاء الله الخميس القادم أكون أنا وأخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي في تونس إن شاء الله الخميس والجمعة والسبت والأحد أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعنا على ما فيه رضاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله